هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هنا المدرسة الربانية الجالس فيها يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا شرح الأربعين الربانية وهذا هو الحديث الثاني عشر حديث الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا الحديث مجموع من عدة روايات كلها في البخاري ومسلم متفق عليه أيها الإخوة مررنا بهذا الحديث في الكلام عن الظن وأذكر بأن أخطر الظن أن تسيء الظن بالله أحسنوا ظنكم بالله أنه لا يخذل الحق وأهله وأنه جل جلاله يقمع الباطل وحزبه ثم انتقلنا إلى التحسس والتجسس ثم تكلمنا عن المنافسة والمناجشة ووصلنا إلى لا تحاسدوا الحسد اللهم اكفنا شر أعين الحاسدين أيها الإخوة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العين حق العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر ولو كان شيء سابقا القدر لسبقته العين العين حق قال ربنا جل جلاله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحسد هو كراهة نعم الله وحب زوالها عن المنعم عليه أيها الإخوة ازيك يا هو؟ حسام ازيك يا حسام ربنا يهديك ويهدي ابوك والسامعين ويهدي اولادي واولاد المسلمين ايها الاخوه من الناس شريرون يحبون الشر ويكرهون الخير في ناس طبعهم كده هو ما بيحبش الخير ما بيحبش الخير للناس بيكره ان يشوف الناس في خير وكل همه وامله مش انه يبقى عنده خير لا ان الخير يزول عن الناس وفي ناس طيبين خيرين يحبون الخير للناس وسعادتهم سعادتهم ان يسعدوا الناس في ناس كده وناس كده سبحان الله يعني لو قلنا ان في تفاوت بين البعر وبين الشمس والقمر فالتفاوت بين الخلق اشد من هذا التفاوت تفاوت عجيب جدا شوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سحر قالوا نصحوه بالنشرة قال أما أنا فلا أحب أن أثير شرا على أحد من الناس مش على المسلمين ها؟ على اليهود اللي سحروا تصور بقى ان في ناس سيدنا النبي صلى عليه واتباع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما يحبش انه يثير شر على اي حد من خلق الله في ناس كده ناس طيب ما بيحبش الشر وما يحبش ان هو يثير شر وفي ناس تانية بتكره الخير قلت لكم القصة دي قبل كده وبحب اقولها بس عشان توضح قضية الحقد والحسد بيعمل ايه في القلوب لو انها قصه من قصص المصاطب مش كده الواد ده عارفها اهو ها؟ يعني انا قلت لكم ان ابويا الله يرحمه كان بيقولها بس دي من قصص المصاطب لا هي حديث ولا هي اثر ولا هي كلام من كلام السلف ولا لا لا لا, لا دي ايه حكيوه حكيوه اه يقولوا ان ان ابليس آه تصور في صوره شخص ولقى فلاح قاعد مهموم كده ومتنكد فقال له مالك قال له متنكد قال له ليه قال له يا اخي شوف المسمومه البقره بتاعتي قاعد اوكل فيها واعلف فيها ليل ونهار وشوف عامله ازاي وشوف جارنا لا بيوكلها ولا بيراعيها والبقره بتاعته زي قرموط السمك بتجيب له كل يوم 12 كيلو لبن ستة بالليل في الطرف كل طرف ستة قال له طب انت زعلان ليه نجيب لك واحدة زي قال له لا لا لا لا, لا. مش عايز زيها قال له خلاص نصلح لك بقرتك بحيث تبقى احسن منها قال له لا لا لا لا لا قال له ما نفسك في ايه قال له نفسي دي تموت ويتحسر عليها في انواع من دي دلوقتي في ناس كده برضو يعني ايه في, في سبيل النكت بالمره انا بحبكم في الله قلت لكم ان انا حجيت مره الكلام ده من سنه 2000 بالظبط تقريبا يعني آه وكان معايا في الحج الشيخ وجدي غنيم الله يكرمه ويفك كرب كل مكروب مسلم يا رب العالمين فالمهم ان كنا في منى ليله الترويه يوم الترويه ليله عرفه فالمهم الشيخ ادى درس بين المغرب والعشاء لمده ساعه من الضحك المتواصل انتوا عارفين الشيخ دمه خفيف ربنا يكرمه وقعد يضحك الناس يضحك الناس وانا قاعد متغاصه يعني يا جماعه احنا في منى ها ها زي حالاتكم كده ها بعد ما خلص وصلينا العشاء رحت واخد الميكروفون قلت جزاه الله خيرا شيخنا الشيخ وجدي بعد ساعة من الضحك المتواصل ولكن كيف إذا نزلت علينا الآن صاعقة من السماء يا ترى وإحنا في الإحرام كده هنروح جهنم وقعدت أوصف بقى في النار وثعابين النار وحيات النار وجبل سقر في جهنم المهم بعد ما خلصت راح الشيخ وجدي واخد الميكروفون والقى الله يا خير الشيخ محمد بس هي في ناس كده بتحب النكد يعلم الله ان انا ما بحبش النكد يا جماعه قال بس الشيخ محمد فكرني باثنين كان محكوم عليهم بالإعدام واللي محكوم عليه بالإعدام ربنا ينجي المحكومين يا رب وينتقم من الظالمين المفسدين يا حي يا قيوم يا رب نجهم يا رب عافهم يا رب أطلق سراحهم يا رب كن لهم ولا تكن عليهم يا رب عافهم يا رب عافهم يا رب عافهم يا رب اربط على قلوبهم يا رب اكفنا شر هؤلاء الظالمين قال له في اتنين كان محكوم عليهم بالإعدام فالمهم بيسألوه كان ما بيتحكمش بالإعدام زمان غير على قتال القتلة بقت دلوقتي موضة المهم آه بيسألوه نفسك في إيه فقال لهم نفسي أشوف أمي وسألوا التاني وانت نفسك في ايه قال لهم نفسي ده بقى ما يشوفش امه احنا قلنا بلاش ضحك بقى الدنيا نكد بس هو كده في شرير قال له نجيب لك بقى احسن منها قال له ايه قال له لا لا لا انا مش عايز احسن منها انا عايز بقرته تموت ويتحسر عليه ده الحقد والحسد طول ما بقرة الراجل ده عايشة وحلوة وبتحلب هو متنكد متنكد هو في ناس كده طول ما شايفك انت في خير وشغال ومبسوط والناس بتنتفع هو زعلان هو متضايق هو بيفرك اه الشاهد ايه ان هو طول ما شايفك انت ومراتك ايه ده في اتنين متجوزين بيحبوا بعض والله لا نكد عليهم هو في ناس كده في ناس كده فيها الشر ده الحسد شوف قال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود قوم حسد اليهود قوم حسد عينيهم وحشة عينيهم وحشة حسد قال ما حسدتكم يهود على شيء مثلما حسدتكم على التأمين خلف الإمام عشان بنقول آمين خلف الإمام حسدونا على دي سبحان الله العظيم حسد زي ما قلت كده الحسد ده عشان كده سيدنا معاوية بن أبي سفيان قال كل أحد أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد فإن ما يرضيه ليس عندي يود أن تزول عني نعمة الله طب أعمل له إيه أنا مش قادر أرضيه مهما اديت له هو برضه مش راضي قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك الحاسد ده لو عنده الدنيا كلها ما يديش حد حاجة عشان كده الحسد والبخل متلازمان لازم تلاقي كل بخيل حساد وكل حاسد بخيل بخيل لو في ايده الدنيا كلها وطلبت منه حبة ما يديكش لو في ايده الدنيا كلها وطلبت منه حبة ما يديكش أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أهو ده اللي لا بيدي ولا حابب إن الناس غيره يعني لا هو بينفع ولا حابب الناس غيره تنفع عجيب شيء عجيب يعني شوف فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما قال الله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله وربنا سبحانه وتعالى وأنا قلت قبل كده وخلي بالك من النقطة دي مهمة قوي عشان الاستعداد لرمضان قال سبحانه وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين قلنا أنهم تخلفوا مرة فعاقبهم الله بلن مرتين لن تخرجوا ولن تقاتلوا إنكم رضيتم بالقعود إيه أول مرة عشان كده النهاردة أول مرة أكلمك في الاستعداد لرمضان لو النهاردة فوتت الأسبوع ده من غير استعداد أنت حر بقى مش عارف إيه اللي هيحصل لك لازم تستعد لازم تبدأ لأن ابن القيم قال كده حذاري حذاري من أمرين أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب لسه أخ دلوقتي على طول راح باعت ورقة وقال إيه أنا سمعت المشايخ بيقولوا إن تعظيم رجب من آه، شعار أهل الجاهلية وإن مش من السنة يا عم دعك من قول البطالين رجب مش من الأشهر الحرم ولا مش منها من الأشهر وربنا أمرنا بتعظيم الأشهر الحرم ولا لا قال سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم والرسول صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم واترك فالقضية لو انت بقى لمخالفته هواك انت بقى عايز تريح دماغك هتلاقي مئة ألف واحد يريحوك ويقولوا لك انت عايز انت عايز فتوى بالكفر مختومة بالختم النسر مستعدين موجود وببلاش مش بفلوس فلكن اللي عايز يعبد ربنا مش محتاج ي- ينكش ويدور و... ساعة ما يسمع عن خير يفعله نعم حاضر حذاري تفضل حذاري حذاري من أمرين أن ترد الأمر لمخالفته هواك أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون والأمر الثاني وحذاري أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط عنه والتخذيل عن تحصيله قال سبحانه وتعالى فإن رجعك الله إلى الآية فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الشاهد هنا إيه لما ربنا قال لن تخرجوا ها ولن تقاتلوا سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله ربنا قال لن آه يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا أنا عايز أقول إيه حتة كمان في علم المعاملة علم المعاملة ماشي معاكم النهاردة لو ان انا عايز اجمع الحته بتاع العلم المعامله دي يا عم يحيى جاهزه طب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم في علم المعامله ايوه يا اخي الامر الثاني وحذاري ان يدخل واجب الوقت وانت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط وانا عايز انصحكم ان لما تاخد كلمه من الجمله اللي انا بقولها وتكتب على الشمله هيطلع لك الجمله دي كت- الجمله دي في كتاب بدائع الفوائد بدائع الفوائد لابن القيم عليه رحمه الله عليه رحمه حاضر هريحك يا حاضر انت ما بقتش تيجي ليه لا لا مش هنا صلى على الرسول صلي صلى مش احنا جيران برضه طب صلى على الرسول صلي وحذاري حذاري أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط عن تحصيله والتخذيل عن إتيانه تعاقب بالتثبيط عن تحصيله والتخذيل عن اتيانه قال سبحانه فان رجعك الله الى طائفه منهم الايه علم المعامله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل فلن يستوي عبد اسرع الى الله وعبد ابطا عنه لن يستوي من سبق مع من لم يسبق ممن قدم أقدمهم هجرة أقدمهم إيه؟ هجرة لذلك ينبغي أن تعلم هذا إن أنت مش هتستوي مع اللي سبقك بسنتي ولا اللي سبقك بثانية في الإسراع إلى خير علمه فعمله لازم الاصل ده يبقى عندك مهم قوي ان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل هي مسابقه هي مسابقه اللي يلحق فاستبقوا الخيرات الشاهد هنا ايه يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا تاني هرجعك للكلمة اللي قلناها المهمة قوي إنك أنت لا توجد لنفسك المبررات ولا تختلق الأعذار نعم وأنا أحبك في الله جزاك الله خير لا تختلق الأعذار ولا توجد لنفسك المبررات أحيانا تشايف فلان ده بيكرهك هقول لك نقطة مهمة جدا جدا في قضية علاج الحسد أن تتوب من الذنوب التي تجلب أذى الناس احنا قلنا ان الذنوب انواع ان يصيبهم ببعض ذنوبهم ففي ذنوب بتجلب الخذلان وذنوب بتجلب الشؤم وذنوب بتجلب اذى الناس في ذنوب كده بتجلب تسلط الظلمه ذنوب مخصوصه مش الذنوب مش كلها زي بعضها فاللهم تب علينا من كل الذنوب والمعاصي قل تبنا الى الله توبه شامله صادقه كامله نصوح ان شاء الله يا رب فسيقولون بل تحسدوننا زي ما كده لما تشوف حد بيكرهك بتقول بيحسدني حاقد علي اصله لا ده مسلط عليك بذنوبك زي ما قال سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف الثقفي ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم ربنا ما بيظلمش حد جل جلاله وربنا هو اللي مكنه من انه يظلمك ومكنه من انه يؤذيك ومكنه من انه هو يضرك فتمكين الله له من ان يفعل غضب من الله عليك عقوبه من الله لك الله لم يظلمك فلذلك لما ايه يقولوا فسيقولون بل تحسدوننا دي فكره عامه عند كتير من الناس ودايما تلاقيه للاسف الشديد لما يزنق في حاجه يقول بيحسدني بيحقد عليا هو بيكرهني عشان انا احسن منه أو فسيقولون بل تحسدون ده احنا بنقول لهم كذلكم ها قال الله من قبل عشان كده ربنا قال بل كانوا لا يفقهون الا قليلا لا يفقهون الا قليلا الحسد آفة هذه الأمة في آخر الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك لا مش ده اللي هيحصل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض مش ده اللي حصل قل امنت بالله زدنا ايمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده اللي حصل بالظبط هي دي المشكله الكبيره لما تيجي النعم يحصل التحاسد يحصل التحاسد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصيب انه سيصيب امتي داء الامم قالوا وما داء الامم قال الاشر والبطر والتكاثر والتنافس على الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج دنيا هي الدنيا دي كده وعشان كده بقول لك الانسان لما يقرا الايات والاحاديث كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريح يعرف ان الواقع ده ما يستغربش ما يفاجأش ما يندهش وإنما ده أخبر عنه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام بينكم السلام عليكم ورحمة الله يا إخوة الحسد ليه اقعد يا شيخ يعقوب جزاك الله خير اسمه يعقوب طب اتجوز الاول واحد عايز ولد يسميه يعقوب وهو لسه ما اتجوزش ربنا يزوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على امر دينهم ودنياهم أسأل الله عز وجل أن يرزقني ويرزقك ويرزق كل المسلمين أولادا صالحين اللهم هبنا من الصالحين آه الحاسد بيحسد ليه قلنا السبب الأولاني إن في ناس بتحب الشر السبب الثاني النظر الى ما في ايدي الناس يعني قاعد يشوف ده لابس جلابيه هو جاب الجلابيه دي منين ايه القلم اللي معاه ده الشيخ اداله قلم وما اداناش ده اداله قلم فعلا والله صحيح يعني تفاجئ ان هو ايه ايه ده ده طلع من جيبه فلوس ده اذا كان طلع من جيبه 100 جنيه امال يبقى في البيت شايل كام آه. النظر الى ما في ايدي الناس ومطالعه عشان كده ربنا نهانا كتير عن فضول النظر كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ربنا قال عن النسوان يا ابني ما قالش عن النسوان وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن نعم لكن كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ما قالش يغضوا من أبصارهم عن النساء وإنما قال يغضوا من أبصارهم إيه عن كل حاجة اغضض بصرك عن النظر قلت لكم قبل كده ان النظر الى بيوت الظلمه يقسي القلب النظر الى الظالمين يفسد القلب النظر الى العصاه ينقص الايمان ينقص الايمان النظر الى العصاه عقوبه الله بيعاقبك ان عينك تقع على ظلمه دي عقوبه عقوبه مش قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات مين بقى اللي امه داعي عليه؟ لا قاعد يبص على النسوان في الشوارع. الشاهد ايه ان من اسباب الحسد الانسان اللي بيقع بيحسد بيحسد ليه لضعف الايمان هنقول دلوقتي اسباب الحسد لكن المطلب عشان علاج ده سلامة القلب دايما أحب أقول هو الحديث ده الراجل اللي الرسول بشره بالجنة ثلاثة أيام قال له إيه هذا قلبي أبيت كل ليلة وليس فيه غل ولا ضغينة ولا بغضاء لأحد من المسلمين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان اللهم اجعلنا منهم قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد مخموم القلب مخموم القلب قلبه مخموم نظيف تقي نقي لا غل ولا حسد ولذلك يا إخوة الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد ولا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد وعن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا اللهم اكفنا شر الحسد واكفنا شر الحاسدين آه الحسد يا إخوة ينبغي ألا نستهين بأمره ونستهين بشأنه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة وخصوصا على الأطفال والصبيان وعلى النعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جارية جارية يعني بنت صغيرة احنا قلنا الجارية ما بعد الفطام إلى البلوغ والغلام ما بعد الفطام إلى البلوغ الغلام الذكر والجارية الأنثى عشان كده لما نقول ايه جاريتا جاريتين تغنيان بغناء بعاث مش نسوان كبيرة بتغني جاريتين يعني ايه طفلتين بنت عندها 8 سنين 9 سنين عشان الناس اللي بيغنوا الكبار دول منهم الأغاني حرام لا يجوز رأى بوجهها سفعة أحيانا تشوف كده إيه آه عيل بنت في عينه كده في ظهره في إيده من ولادك في وشه شرطة كده سودة شرطة كده سفعة كأنها حرقة بالنار فقال بها نظرة فاسترقوا لها الحسد بيبان اثره يبان فيه على طول ساعة يبص له كده يحرقه اللهم اكفنا شر الحاسدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها لأنها كانت وضيئة كانت وضيئة رضي الله عنها جميلة فكان كان يأمرها أن تسترقي من العين كان يأمرها أن تسترقي من العين أحيانا تلاقي الولاد دبلانين ايه السبب اسمع الحديث ده قالت أس... قال رسول الله لاسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة أولاد جعفر بن أبي طالب بعدما قتل في غزوة مؤتة قال لها ما الولاد ده أخويا آه دبلانين أحيانا تقول لمراتك وكلي العيال بياكلوا وكيل العيال العيال مش راضيين ياكلوا قال قالت لا ولكن العين تسرع اليهم العين اللهم اكفنا شر العين قال ارقيهم قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم ارقيهم آه عشان الوقت أسباب الوقوع في الحسد لو إن في حاجات كتير طب سيبها دلوقتي لو فاض وقت أسباب الوقوع في الحسد واحد ضعف الإيمان الحاسد معترض على أقدار الله ابن القيم حين قال لا يجتمع في القلب الإخلاص لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس فإذا رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس فإن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع قل قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم انت شايف اللي قاعد جنبيك في ايده قلم عجبك ما تحسدوش عليه قول اللهم بارك الرسول قال له كده هلا باركت قول اللهم بارك ادعي له لقيت جلابيته حلوه اللهم بارك ما شاء الله جلابيتك جميله اللهم ارزقنا مثلها دي اسمها بقى الغبطه اسمها الايه الغبطه الغبطه اللي هي غير الحسد الحسد تمني زوال النعمه اما الغبطه تمني دوام النعمه والبركه فيها وان تؤتى مثلها أن تؤتى مثل أن تعلم إن اللي معاه ده ما جاش بمجهوده الرزاق هو الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله فلذلك أنت بتحسده ليه ده اللي رزقه اطلب من ربنا يديك اطلب من ربنا يديك زيه واحسن منه واكتر منه لما تطلب مش تطلب زيه قول يا رب اديني اكتر من اللي عنده ده واحسن من اللي عنده ده وبارك له في اللي عنده وزيده من اللي عنده هي دي سلامة القلب وإن كنا قلنا العلاج في الأول إنك أنت ما تبصش ما تشوفش وقلنا قبل كده في دروس كتير قوي إن ما تشوفش إزاي لما تنشغل بالنعم اللي عندك عما في أيدي الناس في إيديك نعم أحسن من اللي عند الناس بس أنت مش شايفها اثنين هي كانت واحد ايه يا اخي ضعف الايمان اثنين العداوة والبغضاء كراهية الخير آية عجيبة جدا اسمع قال جل جلاله إن تمسسكم حسنة تسوهم تصور بقى لما ربنا يكرمكم حسنة تسوهم يستاءوا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها العلاج وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ثلاثة حب الدنيا وحب الرياسة والطمع في الدنيا وما فيها فإذا رأى من ينازعه أو يتفضل عليه حسده وأراد له الشر أربعة البخل والشح بالخير على العباد هناك قوم جبلوا على الشح وكراهية الخير للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أحب أن أثير شرا على أحد من الناس خمسة كراهية أن يكون أحد أفضل منه فيما أوتي من الدنيا ستة خوف المزاحمة وفوت المراد وهو مختص بالمتزاحمين على مقصود واحد كالضرائر زوجات رجل واحد والإخوة أولاد رجل واحد وأصحاب المهنة الواحدة أو النشاط الواحد سبعة الأسرة والأنانية وحب النفس ستة خوف المزاحمة وفوت المراد سبعة الأثرة والأنانية وحب النفس ثمانية كراهية أن يرى عافية أحد وهذه أخطرها أن يحب أن يحتاج إليه وأن يسأل وأن يظل خيرا من الناس فكل الناس يريدون ما عنده احنا قلنا قبل كده ان المشكلة دي اكبر من الشرك ان ت- ان تنازع الله في ربوبيته والهيته ما تحبش ان حد يبقى عنده خير تحب ان الخير كله يبقى عندك والناس تطلب منك والناس تحتاج لك والناس تسالك وانت تمن على الناس وتستعلي عليهم دي اكبر من الشرك عايز تبقى اله وسائل دفع الحسد كيف تدفع الحسد اولا التوكل على الله قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ربنا جل جلاله قال اليس الله بكاف عبده قل بلى بلى جل جلاله كاف التوكل على الله ولذلك الكتاب بتاع اذكار الربانيين كان المفروض نجيب لكم شويه نوزعهم النهارده ان شاء الله الاربع الجاي ان شاء الله باذن الله اذكار الربانيين في اذكار كده اه اذكار القوه ولا اسمها اذكار ايه نسيت اذكار الحمايه أذ- ورد الحماية أذكار الحماية نمرة واحد حسبنا الله ونعم الوكيل واثنين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وثلاثة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الثلاثة دولك اسمهم أذكار الحماية أذكار الحماية لو عايز تتوسع أكتر كتاب مهم قوي فيه كل حاجة بقى اللي إيه هو اسمه إيه اسمه أبواب السماء أبواب السماء كتاب أبواب السماء فيه شوية أذكار كتيرة قوي قوي قوي في موضوع ورد الحماية ده فالشاهد هنا إيه التوكل على الله مش كلام وانما بفعل من هذه الافعال التي تعينك على التوكل ويدفع الله عنك بها الاذى قطع انشغال القلب بقضيه الحسد انت سمعت النهارده عن خطوره الحسد وعن موضوع الحسد وعن اثر الحسد ما تروحش بقى تبقى دماغك على طول اه العيال محسودين اه ده فلان بيحسد اه توكل على الله ويطمئن قلبك بالله وانسى بقى موضوع الحسد ده خالص اكثر من ذكر الله اتنين التقوى مع الصبر التقوى احنا قلنا الاصل الاول في علم المعامله اطلب مطعمك كل من حلال كل من حلال اعرف انت بتاكل منين مش اي حاجه وخلاص حد اداك تمره ما تمدش ايدك وتاخدها ما تحطهاش في بقك الا اذا كنت عارف التمره دي جت منين ما الحلال ولا ما الحرام لازم وتبقى عارف وبيقين من لم يبالي من اين ياكل فهو لا يبالي من اي باب يدخل النار فلذلك هنا ايه التقوى في الاكل تقوى في الكلام قال وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان تقوى في المعاملات تقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام تقوى الله عز وجل مع الصبر لو عرفت ان فلان حسدك اللهم اكفنا شر الحاسدين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين اللهم أجرنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين الصبر أن تصبر ولا تستعجل زي ما قلت كده إذا علمت أنك أنت محسود الأمر يحتاج إلى إيه صبر قال الله ج... قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ابن القيم له كلام جميل قوي قال وعلاج الحسد في عشرة نقاط وقال الحديث ده وقال كلام جد كلام عظيم جدا قال فمن كان الله حافظه وهو تجاهه فمن يقدر على أن يؤذيه لذلك قال لو جاء والذي نفسي بيده لو جه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو جهدت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما قدرت عليه أو ما استطاعت ثلاثة التعوذ بالله واحد التوكل اتنين ال- ال- التقوى والصبر ثلاثة كثرة التعوذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا قال قل قلت ماذا أقول يا رسول الله قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء الصبح والليل ثلاث مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس تكفيك من كل شيء أربعة ستر النعم عندي إشكال يا عم الحج وأما بنعمة ربك فحدث وتقول لي النهاردة ستر النعم نعمل إيه أيوة ألا تحدث بالنعم إلا من تحب عندك دليل آه الرؤية حديث الرؤية شاطر عبد ستين همام قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يقصها إلا على حاب وعجبتني كلمة حاب دي حاب منور عم عبد الله فين بقيت الشله عم عبد الله صلي على الرسول صلي انتوا ما بتحبوش ولا ايه انا بحبكم في الله فاحنا بنقول ايه الجمع بين الحديثين او الجمع بين الحديث ودفع الحسد انك النعم حدث بها لكن حدث بها الاحباب طب لو الاحباب دول طلعوا مش حبيبه خلاص بقى رزقك انت ورزقك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين خمسة الدخول إلى حصن الذكر في قصة الكلمات الخمسة التي قام بها سيدنا يحيى بن زكريا عليه السلام قال وآمركم بذكر الله ومثل ذلك كمثل رجل ها، خرج العدو في إسره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن الحصين فأحرز نفسه منه كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال ابن القيم لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بها كثرة الذكر اعملك ورد يا عم الحاج محدد انك كل يوم تستغفر قد كده تصلي على النبي قد كده تقول لا اله الا الله قد كده تقول حسبنا الله ونعم الوكيل قد كده تقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش من قد كده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حط للذكر كده اعمل لك وقت ده بتاع ذكر ربنا تفر اليه ستة كثرة الصدقة والإحسان إلى الناس قال ابن القيم عليه رحمة الله فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد كثرة الصدقة تصدق تصدق تصدق تصدق ويا جماعة لا ترد سائلا اتعلمت من الواد ياسر ده اللي حاطط في جيبه شوية جنيهات فكة الجنيه ال- الحديد ده ها واحنا ماشيين العيال- الزبالين اللي قاعدين كل ما تعدي عليه يعمل لك كده اديله جنيه واحده ست وانت وقفت بتطلب اديها جنيه خلي شويه الجنيهات دول في جيبك كل يوم تتصدق لك ب 2 3 جنيه بلاش جنيهات خليها اربع ما يجراش حاجه والله ما يجراش حاجه اربع اربع خليها اربع في جيبك بس المهم الكل اللي يسالك اديله وتبقى عملت حاجه تصدقت تصدقت سبعه تجديد التوبه من الذنوب التي تجلب تسليط الاعداء قلناها دي ها ان في ذنوب معينه محدده بتجلب تسليط الاعداء دايما تب الى الله منها اللهم انا تبنا اليك فتقبل توبتنا تبت الى الله اللهم تقبل توبتنا ثمانيه الرقيه عن ابي سعيد الخدري ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت عيان اشتكيت قال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر نفس من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك برضو هتلاقي في كتابنا اللي هو ابواب السماء احنا قلنا اشرنا دلوقتي لكتاب اذكار الربانيين اكبر منه ابواب السماء اكبر منه الانس الانس بذكر الله لو جبته هتلاقي برضه فيه اوسع الحاسد الراجل اللي بيحسد الناس ازاي يقدر يعالج نفسه انه ما يحسدش واحد اصلاح توحيده بمعرفة الله والإقبال عليه والإخلاص له والطلب منه اثنين ألا ينظر إلى ما في أيدي الناس أنت عرفت نفسك إنك عينك وحشة وعلى فكرة ممكن الحاسد يحسد نفسه من من الطرف ان واحد عرف انه في واحد عينه وحشه حساد فله عدو فقال له انا عايزك تحسد لي واحد فخدوا ماشيين مع بعض فقال له هو اللي جاي هناك ده قال له يا نهار أبيض، انت شايف لحد هناك فعمي فالحاسد دايما بي بي بي بيجي نكده على نفسه ويجر الشر والبلاء على نفسه اتنين تلاتة كثرة الدعاء لأصحاب النعم زي ما قلت لك كده عديت على واحد راكب عربية عجل. اللهم بارك له يا رب بارك له يا رب زيده يا رب وسع علينا وعليه يا رب زيده وادينا يا رب اديه وما تحرمناش أربعة معرفة أن أهل الجنة لا يتحاسدون ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين فإن أردت أن تكون من أهل الجنة فلا تحسد أربعة أو خمسة معرفة أن الحسد غم وهم ونكد لنفس الحاسد ولا يزيل هذا الغم والنكد إلا ترك الحسد نسأل الله جل جلاله أن يكفينا شر كل حاسد وحاقد أحبكم في الله ونلتقي بعد صلاة العصر إن شاء الله وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث